السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا في رمضان رمضان التغيير وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ومش عايز أقول أن يغير قلوبنا ولكن يغير حال قلوبنا وأن تولد لنا قلوبا جديدة تحمل أجسادا جديدة تطير إلى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب إذا انصلح وانصلح حاله اضطار الجسد إلى الجنة والطاعة وأما إذا مرض ضعف سيره وضعف الجوارح أيضا حتى إذا اشتد مرضه خلاص بقى حد جاله ربنا يعيذكم يعني صفرة قبل كده صفرة حدش جاله صفرة خالص انا عايز مرض اصلع عليه القيمة يعني بس مش عايز اقول حد جاله برد قبل كده ايه يعني جيلك برد ايه المشكلة اه حصبة ها لا كده جو تانية ابتدائي لا كده طب حد اتطعم قبل كده ما ده محاسبة بقى ان ساعات كده الواحد يتعب لدرجة ان هو مش قادر يتحرك مش قادر يعني ما فيش قوة وما فيش ما فيش حاجة ما فيش ميت يعني وكأنه ميت العجيب أن الإنسان إذا استشعر مرض نفسه نفسه تتسد عن كل شيء كل شيء إلا الشفاء صح؟ لكن في أمراض القلوب يختلف الأمر كثيرا تعالى كده وانت مثلا تعبان كده مثلا حرارتك بسم الله ما شاء الله مثلا 40 ونايم في السرير معلش ما يعني أقل حاجة 40 يعني أقول لك نفسك في إيه؟ أنا نفسك في إيه؟ أنت لسه هتتكلم؟ هو مفيش أصلا هو بيفرفر حرارته 40 ده نفسه ياكل حاجة نفسه يشرب حاجة نفسه في ايه نفسه نفسه يخف لو رحت الواحد في غرفة الإنعاش وسألته كده عم الحاج نفسك في ايه هيقول لك نفسي في ايه ها والله نفسي اسمع اغنية آه اه معرفش ايه وبهديها للسرير اللي جنبي هيعمل كده فيش ده يبقى كده انت رحت مستشفى المعمورة ولا حتى في المعمورة انما هقول لك نفسي ربنا يكتب لي شفاء نفسي اخرج من هنا نفسي حد يزورني نفسي اخرج من اللي انا فيه ولكن اذا مرض القلب لذلك كانوا بيقولوا لنا كده تشبيه زمان ان لو جاء واحد وقال لك اه تخيل موقف انتوا عارفين انا عايز التخيل قوي اه ان انت حسيت كده بنغزة وألم مش وانت صغير يعني ففي ايه فقررت تروح لدكتور فرحت للدكتور اول ما دخلت قال لك اعمل لي التحاليل واعمل لي رسم قلب و... واعمل لي ما اعرفش ايه و... في قال لا في إيه يا دكتور يعني طب كل ده في في حاجه يعني يا راجل ما تدلعش انتوا عارفين دكاتره في مصر ما تدلعش انت زي الفل بس بنتم- بنطمن بس check up كده بس نعرف ايه الاخبار انما انت زي الفل معقول يعني تروح تعمل الحاجات وترجع للدكتور يمسك الورقه كده قال لك اه انت عندك آه، ضيق آه، في الشريان التاجي وعندك قصور في الصمام الفلاني وعندك معرفش ايه في ال... طبعا انت قاعد يا نهار ابيض انا انا طب ليه ده انا رياضي ولو كان صغير بقى مثلا في السن ولا حاجه ده انا ده انا ده انا ده انا ده يعني انا يعني هو ينفع يجي لي في السن يا دكتور ده انا اقل مثلا من مع- من من 30 سنه انا عندي 25 سنه ولا عندي 35 سنه عندي انا عندي 20 سنه انا صغير هتعمل ايه لما يجي لك كده الدكتور يقول لك انت عندك قلب و معلش انت لازم تاخد الادويه الفلانيه وتمشي وما تعملش مجهود وما تاكلش ما اعرفش ايه و... الدنيا تسود كده وترجع انا عيان انا مريض انا تفتكر الموت بقى و- وتفتكر ان انت ما عملتش حاجه انما لو جاء واحد قال لك آه، على فكره انت مريض بالقلب ايه ايه مريض بالقلب ايه ازاي قال لك لا انت عندك كسل اه كسل طب روح روح روح مش عايز اغلط فيك روح او خلي بالك انت عندك كبر في قلبك فايه يا ابني في ايه هو انت هتطلع على القلوب كمان انتوا ما سبتوناش من بره وكمان هتلفقوا علينا جوه انت ما اعرفش ايه انت عندك انت عندك انت ساعتها يتعامل مع الامر ازاي بقمة في التهاون ليه هي أولويات بتترتب هي أولويات نقعد نمثل بقى على بعض والدين رقم واحد والإيمان رقم واحد والطاعات ر- يعني ده لو احنا قاعدين بنمثل على بعض تمام فإنما لما تيجي بقى في الواقع هي أولويات هتلاقي نفسك بتظهر على حقيقتك قصاد نفسك مع ان مشكلة ان انت يجيلك في القلب دي مرض آه، محلولة يعني انت هيحصل لك ايه في الاخر هتموت وانت كده كده ميت من غير مرض في القلب عادي بعربية شرقت نمت صحناك ما لقيناش في اي حاجة يعني انت مش مستني حاجة تيجي تقولك ان انت كده كده اه ميت انما لما القلب يكون مريض النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله فما القلب مريض والجسد فسد وافسد حياتك وانت مش حاسس بالمشكله يبقى دي مشكله مركبه فنسال الله عز وجل ان يهدي قلوبنا عشان خاطر كده فرصه يا جماعة والله رمضان جاي إن شاء الله ربنا يا رب يبلغنا رمضان نتغير بقى لأن كده كتير كده كتير آه اللي متابع مش عارف أمسك نفسي ما بعرفش أمسك نفسي في الحاجات دي اللي متابع على الفيس آه، امبارح قاعد بتفرج على بخش على الفيس زي اي حد فاضي بيخش على الفيس ربنا يهدينا ويتوب علينا تمام هما بتاع 120 واحد ولا 110 تمام كل ما تفتح تلاقيهم منزلين نفس الكلام طب يا جماعه نزلوا اي حاجه جديده او حتى الواحد يخش كده يلاقي جديد انا مفيش جديد آه بس لقيت واحد انتكس انا عارف ان في ناس تزعل دلوقتي عشان خاطر تعرف لكن آه، انتكس كان بيحضر معانا هنا صح كان بيحضر كان بيقعد وكان اخ وملتحي انتكس ربنا يرد الينا ردا جميلا يرد إلى دينه وإلى التوبة وإلى ما يحب ويرضى ردا جميلا ولكن لو جيت للشخص ده من شهرين شهرين ايه من قد ايه من شهر من آه، كام يوم قبل ما يحصل ال- الموضوع ده وقلت له انت كمان قد كذا هتشيش وتخرج مع بنات وتنزل صورتك على الفيس وانت كده هيقول لي ايه يا اخي اتق الله بشره ولا تنفره معقول وهو حصل حصل يبقى اللي موجود بقى ايه ما يأمنش في سلمة كده يا جماعة لما الواحد بيتزحلقها تفهمش ايه اللي بيحصل يعني ساعات الواحد يتكعبل كده اهو عارفين لعيبه الكوره ساعات تلاقي كده الراجل اه، اتكعبل بشكل معين اه، بسيط قوي انت شايفها وبعد الماتش تسمع تقول لك ايه ده فلان اه، هيقعد عن اللعب ست شهور وتلاقي في نفس الماتش واحد طار اه، هو ذات نفسه دخل في الجون و... وقام عمل كده وبتاع و... وكمل صح ساعات في وقعه كده ما تفهمش تقعدك وفي آه، وقعه آه، تقعدك تعتزل تماما خالص فيش تاني آه، في اصابه كده تيجي زي رونالدو كده تمام صح جات له اصابه قعدته مفيش كان صغير ما كانش كبير وكان في عزه وكان له سعر بس خلاص الإصابة جات له مرة وت... التالتة ما ما رجعش تاني أنا فاكر كنت صغير أنا ساعتها في المؤتمر الصحفي كان بيتكلم و- وبيعلن اعتزاله لأن الأطباء قالوا له مش هينفع ما اعرفش إيه وبيبكي إن هو إيه مش راجع تاني في ناس بقى بتعتزل وهي فرحانة انها بتعتزل ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله كله كلمة كله دي تحط تحتيها تريليون خط لا يرى الحق حقا ولا يحب يتبعه ولا يرى الباطل حقا ويموت فيه ويوالي عليه ويعادي عليه وعايش ومبسوط وهو في الغي مدفون نسأل الله عز وجل أن يهدي الشباب المسلمين وفتيات المسلمين اللهم آمين لذلك خلاص فاضل كام يوم ولا كام أسبوع ورمضان يجي احتسب أن تستفيق تعي تدرك تتغير تبقى حاجة تانية لأن الأمر جلل العلماء بيقولوا علماء النفس يعني بيقولوا أن حركات الإنسان بالكامل وسكناته تفكيره توجهاته كل حاجة بيعملها البني آدم في حياته لها سبب واحد وهو البحث عن السعادة أي إنسان في أي حاجة بيعملها في حياته بيبحث عن السعادة بيدور هو إزاي يبقى سعيد يأكل عشان يبقى سعيد يطرد عن نفسه الجوع أو حتى خلاص هو بعد ما شبع في ناس يقول لك أنا خلاص أنا شبعت بس الحشوة اللي جايين دول مزاج يعني الأكل حلو فمز- فهو يريد أن يكون سعيد ينام عشان ي- يكون سعيد ي- يصحى عشان يكون سعيد يجري عشان يكون سعيد يقف عشان يكون سعيد ينزل يشتري كذا عشان يبقى مبسوط وشكله حلو وسعيد يكلم فلان ما يكلمش فلان يكنسل فلان يعمل أي حاجة الإنسان يبحث في حياته عن السعادة بالمناسبة مهما كان هذا الأمر شاق مش شاق هو بيحبه حتى لو في الآخر ممل يحبه تلاقي واحد يقول لك أنا بنام في اليوم 12 ساعة بغض النظر طب 12 ساعة ده ده اليوم ضاع طب انت هتلحق تعمل ايه؟ هو اصلا ما وراهوش حاجه فمش زعلان طيب اه 12 ساعه هتقوم جسمك مكسر يعني م- مش لطيفه بقى. لا لا ده هو ايه بيفتخر ما هو مبسوط كده هو فرحان كده فسعيد جسمه بقى يكسر اليوم يضيع العمر كله يضيع هو يبحث أن يكون سعيدا لذلك لأن الإنسان دائما يبحث عن السعادة فهو عنده استعداد ان هو يجزأ أي شيء كي يكون سعيدا وأكثر حاجتين الإنسان بيجزأها همته ونيته حاجتين ملاك تجزيء الإنسان همته ونيته إن الإنسان هناك أمور كثيرة يفعلها في حياته ولكن مش كلها بنفس التوجه هو قسم التوجه فهناك أشياء ت- يفعلها لله هو يفعل هذا الأمر لله فتلاقيه يصلي لله يصوم لله يبر والديه لله يتصدق لله يعتمر لله يحج لله يحب في الله يبغض في الله لله أمور لله وهناك أمور أخرى للناس هو يفعلها للناس وليتهم ينفعوه في يوم من الأيام بل إيدك والتراب يعني من الناس فعلا أحد السلف قال مذ عرفت الناس ما عبأت بذمهم ما فرحت بمدحهم وما غضبت بذمهم فمادحهم مفرط وذمهم مفرط انت مش هتعرف تمشي مع الناس خالص لو حبوك ده هو هو هو ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله ده وشه كله نور يا أخي بص شوف النور شوف النور وال... ده ما شاء الله حاجة غير يعني ده الواحد يتمنى ان هو يا رب يجي يتقدم لاختي مثلا ولا حاجة جميلة جدا ولو اساء فابغضك هو هو نفس الشخص اعوذ بالله ده افاق افاق منافق ده بيمثل عليك ده انت ما بتعرفوش على حقيقته ده انا اللي مجربه هي الناس كده او اغلب الناس كده فمادحهم مفرط وذمهم مفرط فاكرين للي حضروا قصتنا واحد زمان من سنتين كانت قصتنا واحد دي العمر بيجري والله تمام كان الغلام بيعمل ايه يروح للناس عشان يشفيها باذن الله صح وكان يشترط على اي حد يشفيه يقول له امن بالله فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فيؤمن بالله وإيه اللي يحصل ربنا سبحانه وتعالى يكتب له شفاء يدعي له فربنا يستجيب ويشفي له الناس بقى تقول ايه اه آه، فلان ده بيشفي حتى كلام وصل للملك اه ان ان الغلام بيشفي هو اللي بيشفي لما جاله قال له قد بلغ من امرك ما سمعت انك تبرئ الاكمه والابرص وتداوي الناس من من سائر الادواء اه ده انت ما شاء الله مع ان هو الغلام بيقول ايه اه انني لا اشفي احدا هو حتى رد عليه كده قال له ما بشفيش حد ولكن طبيعه الناس ومع ذلك الانسان يعمل حاجات كتير يلبس تلاقيه يلبس حاجات معينه للناس يتعامل في حياته بشكل معين للناس ي- ياكل بطريقة معينة للناس يتكلم بشكل معين للناس يرد بشكل معين للناس ليه؟ كي يكون سعيدا هو يسعده أن يراه الناس هكذا فيفعل هذا الأمر للناس ثم أشياء أخرى يتوجه بها لا لله ولا للناس إنما لنفسه يعملها لنفسه الموضوع ده يستأثر به لنفسه يعمل العمل من بدايته لنهايته لنفسه أو ينتهي عن العمل لنفسه يقول لك أنا برضي قناعاتي آه عشان أحس أن أنا متسق مع أفكاري آه الكلام اللي هو كده ده اللي هو إيه آه تحس ان هو كلام دبلوماسي كده هو معرفش اقوله قوي يعني انا متسق مع افكاري وارضي قناعاتي و... ودي اصل توجهاتي و... الحاجات اللي تقعد تقعد تهاتي فيها كتير وهي بيعملها في الاخر لنفسه وبيعملها لنفسه ليه عشان يبقى سعيد برضه او يتوقف لكي يكون سعيد هو بيبقى سعيد لما بيتوجه بالامور دي لله أو بيتوجه بالأمور دي للناس أو بيتوجه للأمور دي لنفسه وده تقسيم التوجه التجزيء في التوجه في تجزيء تاني في الفعل أن أشياء يفعلها وأشياء لا يفعلها ده تقسيمة تانية مش نية بقى مش قلب مش توجه قلب ده هو في حاجات بيعملها عشان يكون سعيد وفي حاجات بيتوقف عنها ليه عشان برضه يكون سعيد والحاجات اللي بيعملها دي منها ما يستطيع فعله بسهولة ومنها ما يصعب عليه ومع انها تصعب عليه الا انه يتوجه اليها ليه عشان يبقى سعيد والحاجات اللي بيتوقف عنها منها ما هو ضروري في حياته ومنها ما هو ليس بضروري ومع انه ضروري في حياته الا ان هو بيتوقف عنها ليه كي يكون سعيدا زي بمناسبة ان في طلبة تمام زي مذاكرة كده اضحكوا بقى هو المعادلة بتقول لك ايه معادلة بتك... ذاكر تنجح شو بقى ذاكر مذاكرة كثيرة وأنت قاعد على المكتب وتفعل التمس... تمسك بالقلم وبالورق يا ما فيش هو ذاكر تنجح هتذاكر هتنجح هتتفوق هتجيب مجموع مش غش تجيب مجموع لا تفوق جيب مجموع صح ومع ذلك ما بيذاكرش يا ابني مستقبلك انا عارف يا ابني ده ثانويه عامه ما فيش يا ابني انت طالع بمادتين في مثلا كليه ولا حاجه و... وعايزين يترفعوا ده انت ضاد جيم وبالعافيه بالواسطه كمان ما انا فاهم بس ادعي لي طب رب ادعي لك ايه يا ابني ذاكر هدعي لك بايه ما تذاكر امسك الورقه اهي والقلم اهو اقعد وذاكر ولا ذلك هو يسعده ان هو ما يذاكرش هو ما بيحبش يذاكر فسواء كان الامر ضروري او مش ضروري هو ما مش فارقه مش فارقه تلاقي واحد زي ابو بكر الصديق رضي الله عنه مثلا يتصدق بماله كله انا عايز اسال سؤال ابو بكر الصديق ده وهو بيتصدق بماله كله يعني ما كانش محتاجه يعني ولا دي كانت حاجه غير عاديه برضه كانت حاجة عادية ولا مش عادية مش عادية خالص مش عادية ومش منطقية ومع ذلك عملها أبو بكر الصديق في حياته ثلاث مرات هو كده سعيد طب المشقة مفيش يبقى سيدنا بلال بيتعذب بيتعذب اهو هو دلوقتي بيتعذب خلاص تمام وحاطين عليه الحجر وفي الرمضاء والحر و... ويقول لك وكان يقول أحد أحد يقول لو كنت أعلم كلمة تزيد من غيظهم أكثر منها لقلتها طب ما هو ما بيتغاظ حضرتك يعني الناس دي زعلها وحش يعني و... و... وانت مثلا مش مثلا تعرف مثلا لواء في قريش بتاع هيخرجك ده هو ايه الدنيا رايحة ده انت اصلا عبد و... واسلمت وبتتعذب فمش وقت احد احد بقى انما هو كده سعيد هو, هو كده سعيد الشاهد أنك أنت أنت هذا الرجل أنت آه، هذه الفتاة هذه المرأة إحنا كده بنقسم في التوجه شوية لله وشوية للناس وشوية للنفس وشوية نعمله وشوية ما نعملوش بغض النظر عن الاحتياج والمشقة المهم أكون سعيد دي حياة ابن آدم بعد كل مقدمة طويلة قوي دي يجي رمضان بقى يهدم لك كل حاجة يهدم كل اللي انت بتعمله وتتحول إلى شخص آخر بيسعد بأمور أخرى وماشي في تيار آخر وتكون شخص تاني أنا ليه بقول الكلمتين دول عشان الكلمة اللي قلتها المرة اللي فاتت اللي عايز أكررها كل مرة إن شاء الله الوعي الوعي إن أنا يكون عندي وعي برمضان وعي إن أنا أكون مش ماشي في التيار وخلاص لا ده أنا ماشي بوعي إن أنا أكون بتعامل مع الفرصة بوعي عشان ما تضيعش زي كل الفرص اللي, ضاع... اللي ضاعت قبل كده يبقى في وعي إن من كرم الله عز وجل كريم ليس ككرمه كرم من كرم الله عز وجل إن هو من علينا بشهر 30 يوم في السنة رمضان يجي يهدم فيك توجهاتك وعاداتك وهمتك كل شيء يتغير تجد ان سعاداتك حتى تتغير عاداتك تنتهي وبمزاجك ومبسوط الناس اللي كل يوم بتصحى الصبح تشرب كوباية نسكافيه او كوباية شاي آه، اول يوم رمضان هيعمل ايه مش هيشرب طب وايه الاخبار طب يا عم امسك النسكافيه اهو لا يا عم بس اتقي الله امسك بس النسكافيه استهدى بالله وامسك النسكافيه لا ما في يا انت الله تلاقيه اتعصب وبتاع وما اعرفش ايه لسه مش متعود على الصيام في الاول وبتاع بص بقى انا مبطل سجاير و يعني خلي اليومين دول يعدوا على خير طب امسك استهدى بالله امسك خلاص امسك امسك سمي الله بس وولع وان شاء الله ربنا هيكرمك وبتاع ربنا يهدينا ويتوب علينا هيعمل ايه المدخن ده هيعمل ايه غالبا يعني هيعمل ايه يا عم بس مش مش وقت هزار بقى مش وقت هزار م- هو ومع انه مدخن الا ان هو ايه اللي بيحصل هو بيتوقف وبمزاجه ولو اتعرضت عليه ان هو ما يعملش كده مش ه... هيفضل على اللي هو عليه هتلاقي هو شخص أعرافه معينة بيلبس بشكل معين عشان خاطر الناس متعودة عليه بشكل معين وبتاع تيجي تقابله أول يوم تراويح لابس القميص الجلابية ونازل عم الشيخ ايه الأخبار تراويح بقى انت فاهم وهو مش مستغرب نفسه مع ان لو لبسها في يوم تاني هيحس ان هو خارج من المستشفى مثلا او او حاجه زي كده عنده تسلخات بتاع والله انما هو من اول هو بيبتدي يتخلى عن كل حاجه مواعيده تبتدي تتنظم وتتغير بشكل مختلف اتغير ومن ناحيه الهمه سبحان الله ثوره ما كانش بيقرا قران بقى بيقرا قران ما كانش بيصوم بقى بيصوموا كل يوم ما كانش بيقوم بقى بيقوموا كل يوم ما كانش بيقرأ قرآن كل يوم بقى يقرأه وكل يوم ما كانش بيقعد في المسجد كتير بقى يقعد في المسجد كتير وكل يوم ما كانش بيدعي بقى بيدعي وكل يوم ما كانش بيزور أهله كتير بقى بيزور أهله مش كل يوم بس بيزور أهله بقى في صلة رحم وبيروح الكلية أو بيروح الشغل وبيخلص اللي وراه وبيرد على التليفو- التليفون وبيقعد على الفيس وبيصلي وبيصوم وبيتصدق وبيعمل كل حاجة كل حاجة ولمدة 30 يوم يجي رمضان يثبت لك ان انت كنت بتفكر في نفسك بشكل غلط انت القضية مش قضية انا اعجز انت لا تعجز بل ويشعرك ربك بالسعادة بما تنجز انت مبسوط يعني مش رايح تصلي ومتكدر لا، بغض النظر بقى انت بتروح تصلي فين في ناس بتروح تصلي مثلا في مسجد بيصلي بقد كذا بقد كذا بقد- كل واحد بس في الاخر كلهم مقبلين عايزين يروحوا يصلوا يجي رمضان يغير ده يجي رمضان يربيك على الإخلاص يربيك رمضان مدرسة الإخلاص يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له قد ينتفع به في الدنيا قد يظهر للناس قد قد قد قد ولكن الصيام تحديدا لا لا لا لا لا, لا واحد- حاجة تانية حاجة كده مع نفسك وأكبر دليل على ذلك إن أنت ممكن تبقى قاعد في أوضة لوحدك لو كنت عايز تك... يعني تاكل حاجة ولا تشرب حاجة هتعرف وتطلع بقى تقول لهم يا ده اليوم طويل قوي ده مش ممكن تمسح يعني انما انت قاعد لوحدك قاعد في الضلمه قاعد قصاد الناس انت اللي مش عايز ماشي في الشارع صيام ده غير صيام ده غير صيام ده غير صيام ده غير صيام ده غير صيام ده هي معديه البنت مع... ساعات بيبقى في بنات مش واخده بالها ان رمضان جه ولا شعبان ولا ولا فبراير حتى ولا اي حاجه تمام تبقى معديه انت لو عايز تبص ايه اللي هيحصل هتبص عادي ولكن من نفسك كده لا يقول لك قبل الفطار لا ولا بعد الفطار ان شاء الله ولكن ب- بيحافظ مع ان خائنة الاعين دي مين يطلع عليها ربنا بس مشقة الصيام ذات نفسها مين مطلع عليها ما في ناس ب... آه، صيامها فيه مشقة شغل و- ورايح وجاي ومشاوير وقراءة قرآن ودعاء وتركيز وصلاة آه، في ناس تانيين يجي قبل الفجر يقوم نازل الحصيرة الأسمنتية من الفول يقول لمامته صحيني قبل أضاء أذان المغرب غض النظر بقى آه، آه، ان الكلام ده هيخش له في 16 ساعة 18 ساعة 24 ساعة يعني هو في ايه اول ز- يعني في ناس كده اللي هي تقضيها صيام تقضيها قصدي نوم وفي ناس حاسس بالمشقة مين بقى الذي يعلم مشقة هذا عن ذاك الله عز وجل من الذي يعلم الكسر الكسرة في القلب كان شيخنا الله يبارك في عمره كان دايما ينصحنا ان احنا نجيش وقت رمضان ده ون... وننام بقى في الخط وما تروحش شغل او كلية وما تذاكرش وتقعد بقى كده ايه عشان خاطر لا يقول لك عيش عيش عادي زي ما انت ليه؟ اولا الاكثر سبب يعني منهم عشان خاطر تتعتاد تعتاد هذا الامر ولكن لسبب تاني مهم جدا هي ان انت يجي عليك لحظه الفطار دي وانت ايه؟ مكسور كسره لا يعلمها الا الله. فاذا رفعت يدك وقلت يا رب اريد قال كن. دائما لان الله عز وجل يجيب إن شاء الله عز وجل الله عز وجل يجيب, يجيب دعوة المنكسر كدعوة المريض ودعوة المظلوم وكذلك المنكسر والصائم حين يفطر فلما يجمع عليك طاعة ووعد بدعوة مستجابة وكسرة نفس وذل ذل لربك آه ادعي بقى وقول اللي انت عايزه الشاهد أن رمضان يأتي يغير حياتك كلها تبدأ في توجه بكامل نفسك وبكامل قواك العقلية لله عز وجل لا تريد أن تؤثر عليه أحدا ومن ناحية يجعلك تتغلب على العجز والكسل فيصوم وي- ويقوم ويقرأ قرآن ويدعي ويصلي الصلاة الفريضة وصلاة الفجر في المسجد وحقيقة لنكون فعلا حق فجر ال- رمضان بالذات في الع... في أوائل رمضان يغلب كتير جدا فجر أيام الامتحانات بصراحة صح؟ انتوا عارفين هو الف- المسجد بيتملي في لحظات معينة مواسم في السنة ربنا يهدينا ويتوب علينا يا رب تمام فوقت الامتحانات ده الف- المسجد بيتملي وفجر رمضان المسجد- بس فجر رمضان بيغلب بصراحة عشان خاطر إحقاقا للحق فتلاقي الناس كلها ابتدت تشتغل وكل واحد تغلب على عجزه والكسل الذي كان به ثم يستمر هذا الأمر 30 يوم هقول لكم خبر عجيب جدا بعد 30 يوم في ايه عيد عيد بعد 30 يوم صيام و30 يوم قيام و30 يوم قراءة قرآن و30 يوم دعاء و30 يوم تتغلب على كل شيء علماء التنمية البشرية لو حاج لو يعني مع يعني بغض النظر عن كلمة علماء بس الناس المهتمة بالتنمية البشرية يقول لك ان الانسان ممكن يكون عادة بعد كام يوم بعد 21 يوم لو استمر على عادة لمدة 21 يوم يكون عادة اهو دي 30 يوم تيجي بقى في اليوم ده مأمور ان انت تخرج الصبح بعد صلاة الفجر تقول ايه الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ها ولله الحمد شوف ربك يقول في القرآن ولتكبروا الله على ما هداكم انت طالع تقول الله اكبر انا تغلبت الله اكبر انا عديت الله اكبر نفعت عارفين لما كانوا بيعدوا خط بارليف ما حضرناش احنا الكلام ده بس يعني يمكن اللي كان عنده تلفزيون اللهم لك الحمد ربنا يهدينا ويتوب علينا ما عنديش تلفزيون بس ايام ما كان عندنا تلفزيون تمام اه آه، ما عنديش تلفزيون تمام عادي ما جبتوش بس عندي مايكروويف في البيت آه، آه، ما بقولش التلفزيون حرام بقول ما عنديش تلفزيون يعني يعني ما يعني عشان خاطر بس ما تجيبش ايدي جنب دي ولكن آه، تلاقي في الأ- بغض النظر بقى ان الفيلم فيه اتنين بيحبوا بعض ما لهمش اي علاقه بالموضوع بس الناس لما بتطلع فوق الخط بارليف ده تقول لك ايه الله اكبر الله الله اكبر عديت آه، انتصرنا عديتها تجاوزتها نفعت كانوا يكتبوا بالدم كده على علم وده حقيقي فعلا على فكرة ده جي- ده جيل ذهبي يعني هذا الجيل جيل ذهبي احنا جنبهم لا شيء واللي حضر الحرب الجيل اللي حضر الحرب في اي حتة ده بيبقى جيل مختلف تحمل مشقة تح- شاف حاجات انت ما شفتهاش ده اقصى حاجة شفتها في حياتك ان موبايلك مثلا اتسرق مثلا يعني ده ده ده, ده قمه ال- كده يعني انا ما شفتش مثلا اسرائيليين وحرب وطيران وغاره و... وتبقوا قاعد في بيتكم في القاهره او في اسكندريه وتسمع صوت طيران معدي من فوق وكل الناس تطفي النور عشان خاطر آه، ده طيران اسرائيلي اللي معدي ده مش واحد مثلا طالع مزوغ يعني طالع يبص كده بصه وير... ده واحد اسرائيلي مطلع لو شاف نور مولع هيضرب عليه فتطفي يعني ده جو يطلع رجاله والجو بتاعنا ده بيطلع برضه رجال بس مع اختلاف فعلا وفي كل خير ولكن الشدة بت- بتربي الشاهد ان الانسان لما يتجاوز يكبر فرحان ولتكملوا العد شوف ربك بيقول ايه واحد هو ربنا بيقول لك عشان خاطر تاخد بالك ولتكملوا العده انت قدرت تعدي الايام كامله عده رمضان انت عديتها الوقت ده عدى عليك بنجاح وبفضل الله عز وجل كنت مطيع فيه فهذا الاكمال يحتاج منك ان انت ايه تعبر عن هذه السعاده فتقول ايه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ايه على ما هداكم على اللي هداكم ليه في الثلاثين يوم اللي فاتوا طب وبعدين ها ولعلكم تشكرون ولعلك بعد كده بقى تكمل لعلك بعد كده تستمر الوعي الآية دي بتلخص حاجات كتير قوي يا جماعة الآية دي بتلخص أو الجزء من الآية بيلخص حاجات كتير جدا إن أنت لما تكمل عدة رمضان وقد وفقت للهداية يوم أن تقول في صلاة العيد الناس اللي بتكسل تصلي صلاة العيد الله أكبر لو أنت طالع من بيتك بالمعنى ده هتقول الله أكبر بطعم تاني خالص يعني مش فكرة بقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا لأن أنا بقول برضو تاني إن في ناس طالعة العيد تعمل إيه؟ تغني أه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويطول كده ولله الحمد آه تمام بغض النظر وفي واحد تاني حاسس بقى حاسس زي لما كنا بنقول في مسألة الإحساس دي معلش أنا ساعات بضرب أمثلة عشان خاطر بس ندرك المعنى اللي أنا عايز أقوله أنا عارف أنتوا أذكياء فاهمينه طبعا بس في الإعادة إفادة آه بعد الصلاة تلاقي الناس إيه آه في في ختم الصلاة مثلا آه سبحان الله تلاقي واحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وتلاقي واحد تاني إيه؟ بسرعة جدا في واحد بعد الصلاة فاهم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة يقول إيه بعد الصلاة على طول استغفر الله استغفر الله استغفر الله هو فاهم ان موضع الاستغفار ثلاث مرات بعد الصلاة عشان انا اللي قصرت في الصلاة فلما يكون بيقول استغفر الله بعد الصلاة هو فاهم ايه معنى التقصير اللي انا كان لسه دلوقتي موجود فانا بقول استغفر الله على تقصيري وفي واحد تاني بيعملها كده من غير ما يكون فاهم ده طعم وده طعم تاني خالص أشاهد أنك يومها تسعد بأن تجاوزت هذه المرحلة بتوفيق الله فتكبر ولعلك تشكر كيف تشكر أن تستمر كيف تشكر أن تفهم الغرض من رمضان كيف تشكر أن تثبت تثبت على الطاعة كيف تشكر أن تتوجه بقلبك وبنفسك وبجوارحك لله عز وجل كيف تشكر أن تغير مفهوم التأقيت بتاع المرة اللي فاتت إن الفترة اللي فاتت دي ما كانتش فترة مؤقتة وتغير مفهوم التجزئة بتاع المرة دي أن تتوجه دائما وبكل أعمالك لله عز وجل كما كنت تفعل في رمضان أن تتوجه بكل آلاتك وطاقاتك وعباداتك كما كنت تفعل في رمضان ما هي كانت نافعة يعني هي كانت شغالة ولا ما كانتش شغالة يعني مش كل يوم كنت بتصلي خمس صلوات وتصلي الفجر وبتصلي قيام وبتصلي آه الرواتب وبتقرأ قرآن وبتروح الشغل أو بتروح الكلية وبتذاكر وأحيانا بيكون عندك امتحانات وبتشوف قرايبك وبترد على التليفون وبت... يعني الدنيا كانت ماشية يعني اما تطلع بقى من رمضان لما كل الحاجات دي بتتشال بقيه الوقت بيروح فين الناس الشباب اللي فاتحه بيوت آه قبل ما يتجوز تلاقي المرتب ماله مكفيه بالعافيه وبعد ما اتجوز برضه مرتب مكفيه بالعافيه الله امال قبل ما اتجوز الفلوس كانت بتروح فين يعني مع اني بصرف يعني يعني مفترض لما يكون في حاجات جديده دخلت يبقى لما كانت مش موجوده كان في بقى انما فعلا كان في حد يقول لنا كده كلمه جميله انتوا عارفين الناس الكبيره ساعات لها كلام حلو يقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيدي البرد اللي غطى آه على قد البرد ولا اللي حاف على قد البرد اه الغطى على قد البرد انت مش عايز تشتغل وتصلي وتصوم وت... وتتصدق وتطيع وتصل رحم و... وتقرأ قرآن وتدعي وتصلي خمس صلوات في المسجد و... وتشتغل وتتفوق و... مش عايز كل ده لك لك ما أردت طب انت مش عايز كل ده لك ما أردت شوف ربك بيقول قلناها كلا نمد هؤلاء وهؤلاء كل اللي عايز بياخد كل اللي عايز بياخد بس انت عايز ايه بقى الله عز وجل يرى من قلبك الشاهد انك يومها تفرح بان تجاوزت هذه الايام في هدايه الله عز وجل يقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فتبقى خارج مبسوط سعيد أنا انتصرت ولكن هنا نقطة وقبل رمضان نقطة ألا وهي مفهوم التجزيء أن هناك من يتعامل مع رمضان كجزء هو يسعده أن يصلي في رمضان هو يسعده أن يقوم في رمضان هو يسعده أن يتصدق هو يسعده أن يفعل في غير ذلك في رمضان هذه العبادات ولكن جزأ نفسه بغير وعي مسبق بل هو بشكل كده تلقائي أن جعل هذا لله وهذا لنفسه من أجل أن يكون سعيدا في النهاية الله جل جلاله من علينا بهذا الشهر لكي تفرح وتعلم أن هذه الأشياء التي قد تتعبك تفرحك ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذا الشهر كي تتوجه بطاقاتك إلى ما تحب أنت ولو سولت لك نفسك ولو سول لك الشيطان أنت تحب الجنة فتتوجه إليها وبقوة ثم ثم ماذا ولعلكم تشكرون لعلك بقى تستكمل فالذي عنده وعي بهذا الأمر يدخل رمضان يدرك أن أمر ما يتغير في حياته وفي توجهاته بشكل آلي بفضل الله عز وجل رمضان غير عارف رمضان مختلف عارف ولكن هو حضان لما بعده شوف ربك يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إيه هدى للناس رمضان جاي ليه هدى للناس ها وبينات من الهدى والفرقان الناس بتختلف قوي تلاقي ناس في رمضان هو مستمر لما اتقال لما نادى مناديا من السماء أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر السلام عليكم ولف وخد المرشدير المتين ورجع أنا مش مع الناس شكرا وأنتم تعلمون إن في شباب يا ربنا يهدينا ويتوب علينا ومش قليلين بيفطروا في رمضان صح؟ ها؟ بيفطروا صح؟ وفي الشارع ومحدش كلمه بس احنا نستنكر ونشجب ونمشي كده ن... وبس عادي خلاص بس ما نتكلمش الا من رحم الا من رحم الله لان برضو من الحاجات اللي بتحصل في رمضان ان انت من ضمن اهم الاشياء اللي بتتغير ان تلاقي ناس بتفكر في في حاجه غير نفسها وده منظر جميل جدا مع ان في ناس بتعتبره ان هو حاجة بسيطة ملهاش اي لازمة الا ان هو منظر جميل جدا ان الشباب بتمسك تمر وتحطه في كيس وتنزل تفطر الناس في الشارع على فكرة الولد ده مش ساكن في الشارع ده هو له بيت فوق ومامته غالبا عاملة الاكل او مراته عاملة الاكل ومستنياه يرجع او ممكن يفوت الاكل معاهم عشان خاطر يفطر الناس في الشارع لان هو بيفكر في حاجة تانية خالص في الثواب فده معنى جميل واقباله ده جميل وعن طاستك وانت راكب العربية وبتعمل له كده مش عايز ملهاش لازمة لان هو اصلا بيديك تمر ده هو مش هياخد منك صدقة فخلي عندك زرار الازاز وننزله ف ف يعني ممكن اللي واقف لك ده حاجة اصلا ممكن اللي واقف لك ده دكتور ممكن يكون اللي بيديك الحاجة ده عامل نظافة او ابن عامل نظافة وانت قاضي فلو سمحت ما كنت تاخدهاش منه بالمناسبة كلمة عجبتني امبارح شفتها هل عامل النظافة أو ابنه يدخلان الجنة؟ يعني عايزين حد يرد علينا ينفع يدخلنا الجنة؟ ايه بس يدخل عادي كده ها من غير آه. طب والناس اللي جوه بقى دي ولاد ناس قوي دي ناس داخله الجنه هل عامة هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب 500 سنة وغالبا ابن عامل النظافة هيكون منهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة فعبال ما هو يخش هيكون التاني جوه فاظبط انت نفسك عشان لما يخش يستقبلك عشان خاطر لو دخلت لقيته هو جوه يلا الكبر له ناسه الكبر له ناسه واحنا النهارده بنتكلم عن لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر سهله انما لما نيجي يوم القيامه هتبقى صعبه قوي لانك هتلاقي ايه ده هو ده بقى الكبر اه هو ده شكرا بس مفيش وقت الموضوع انتهى الشاهد أنك يجب أن يكون عندك وعي قبل رمضان وبعده بأن هذه الفترة جاءت لكي توحد جهة الفعل لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إن تكون حياتك كلها كده ان انت تكون بتستقبل رمضان من دلوقتي وانت نفسك ان الشهر يجي مدرك انك تجاهد نفسك وتعد نفسك كي تكون مخلصا كنا بنقول من تعريفات الاخلاص الجميلة اخماض عين القلب عما سوى الرب انك عين قلبك تبقى مغمضة مش شايفة حد خالص الا مين ربنا بس طب مين كمان مش شايف الدنيا ضلمة لا شايف الناس ولا شايف نفسه ولا شايف حاجة شايف ربنا لذلك المخلص يقبل على ربه بسرعة عجيبة يقبل على ربه بسرعة عجيبة لأنه مخلص يريده جل جلاله ويدرك أيضا في استعداده أنه يريد أن يجزئ نفسه لافعل ولا تفعل على مراد الله مراد الله ان انت تقدم بالمناسبة ليه ما نقومش من دلوقتي ونقوم في رمضان ليه الإجابة يعني الإجابة الساذجة البديهية اللي احنا عايشينها يعني من من غير تزيين لأن رمضان ما جاش. فرمضان لما يجي هنقوم. ليه الناس ما بتقومش دلوقتي هتقوم في رمضان عشان رمضان ما جاش، أما يجي رمضان هيقوم. وأما يخلص رمضان هيرجعوا تاني، ليه؟ سؤال بسيط جدا لأن رمضان خلص. فك يعني فكرش كتير. خليك صريح. طب سؤال هو رمضان جاي ليه؟ فاهمين قصدي ايه يا جماعه يعني هو رمضان جاي عشان كده بس فاهمين نقطة الوعي اللي أنا بقولها إن هو جاي مش عشان خاطر كده هو جاي لكي تتغلب على نفسك كي ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون جاي عشان تستمر جاي عشان يثبت لك ان انت تقدر جاي عشان يقول لك ان الموضوع سهل جاي عشان يقول لك ان الموضوع سهل وانت مبسوط وبمزاجك فانت تستطيع انت قادر ابن القيم بيقول كلمة جميلة قوي بيقول لك ايه الوصول الى المطلوب موقوف على همة عالية ونية صحيحة اللي هم ايه اللي هم الحاجتين اللي رمضان بيجي يظبطهم لك بعد ما كانت متجزأة النية للناس ولل... ولنفسك ولله بقت كلها لله فبقت تمشي بعد ما كانت الهمة متجزأة وماشية على المزاج بقت كلها همة في إرضاء الله الجنة والعتق فبقت تمشي ومع ذلك من كرم الله عز وجل علينا أن لم يجعل هذا الموسم هو موسم الوحيد اللي انت تقدر توصل فيه لهذه الأمور بالمناسبة ليه هل يعتق أحد في غير رمضان سؤال أنا بسأل فعلا محتاج حد يرد هل يعتق ح- أحد في غير رمضان ها ما الدليل
كل ليلة ده في رمضان في غير رمضان بقى ماشي دي لفة بس أنا بتكلم بشكل مباشر يقول لك لو واحد مستجاب الدعاء ودعا عن رب يا رب اعتقني هيعتق ما أنا فاهم اللي هو إيه يعني لا أنا عايز أ- أ- أ- عتق ده يدخل بغير حساب ولا عذاب أنا عايز عتق كلمة عتق دي بقى أنا قفلت معايا وعايز كلمة عتق يعتق أحد في غير رمضان نعم لا اللهم اني اصلحت وجهي لك وشكرك من طاعتك أحسنت جزاك الله خيرا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من قال حين يصبح اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك عتق ربعه فإن قالها مرتين عتق نصفه فإن قالها ثلاثا عتق ثلاثة أرباعه فإن قالها أربعا عتق من النار طب وإذا أمسى يقولها فإن مات من ليلته مات معتوق أنت مش مستني رمضان عشان تعتق أنت بتعتق من النهاردة يعني هي ممكن توصل لها رمضان جو بس ولكن أنت تستطيع أن تستكمل السنة على هذا النحو تستطيع أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المرأة البغي التي ساقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مر الرجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة في رواية لقد رأيت رجل رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس إماطة الأذى عن الطريق شكر الله له فأدخل الجنة طب ذنوب كتير من غير رمضان من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر طب وقصور الجنان من غير رمضان من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد عشر مرات حتى يختمها بني له قصر في الجنة من صلى لله اثني عشرة ركعة تطوعا غير فريضة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة من غير رمضان من غير من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف كبيرة هي من غير رمضان فأنت تعرف تشتغل قبل وبعد هي فرصة أن أنت تقوم بس كمل ولعلكم تشكرون ومش شرط أن تقول حديث جميل اصل انا ليا باب بالحته دي بتاعتي وما بعرفش اتحرك منها انا ماليش في الصيام قوي انا ماليش في القيام قوي انا ماليش في الدعوه قوي انا ماليش في الصدقه قوي هو اللي مالوش في الحاجات دي له في ايه بالمناسبه يعني الشخص اللي ايه مش مميز في الصدقه ومش مميز في القيام ومش مميز في الصيام ومش مميز في قراءه القران ومش مميز في صلاه التطوع ومش مميز في الصدقه هو مميز في ايه يعني ان شاء الله يخش الجنه عشان خاطر ما تقوليش بس ان انا بنفر ان شاء الله تخش الجنه وفي مكان لطيف وجميل في حته جميله وكل حاجه تبقى كويسه بس بسال سؤال ايه اللي معاك يعني إيه- السي في بتاعك فيه ايه الصحيفه يعني فيها ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخبر قال قال من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة سيدنا أبو بكر الصديق قاعد سمع الحديث قلنا قبل كده هو سيدنا أبو بكر الصديق رجل فريد فقال هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه نعم ها حد يكمل لي وأرجو أن تكون حد يكمل لي الكم- الكلمة دي منهم قال إيه قال له وأنت هو قال إيه منهم أنا أول مرة أخد بالي من منهم النهاردة قبل ما أجي يعني النهاردة قبل ما أجي أول مرة أخد بالي من منهم والله العظيم منهم الله يعني يعني في امل في امل ان احنا نكون ايه منهم ده مش بتاعته مش بتاع سيدنا ابو بكر بس زي لما النبي صلى الله عليه وسلم كده قال كمل من الرجال كثير ولما يكمل من النساء الا اربع تمام فكمل من الرجال كثير يعني ايه يعني في ناس كملت يعني ممكن يعني بتيجي بتنفع الكمال الناقص اللي هو كمال البشري كمال الله عز وجل التنزيه الكامل لكن كماله البشري ففي ناس ممكن تدعى من الاشياء من الابواب كلها من غير ابو بكر الصديق رضي الله عنه فيه ولا ما فيش يقينا فيه بدليل ان النبي اقر انه منهم ففي يقينا في ناس تانية يقينا غير سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لذلك لا تجزئ نفسك تمشي في حتة وحتة لا أنا بتاع دي ودي لا أنا بتاع دي ودي لا أنا بتاع دي ودي لا آه لكل وجهة ولكن هل تستطيع أن تجمع بع- بين أبواب الخير هل تستطيع رمضان يأتي لكي يقول لك نعم أنت قد فعلت مش يأتي يقول لك أنت تستطيع يأتي يقول لك أنت قد فعلت فإن خرجت من رمضان بنفسية أنا أنفع أنا منهم أنا عندي أبواب كتير وأقدر أعملها لن أجزئ نفسي على هوايا بل يكون الأمر كله على مراد الله عز وجل الأمر يختلف تماما وتخرج من رمضان بنفسية التحدي الله أكبر خارج من رمضان بنفسية المتحدي لقد فعلت جت عملتها جبت الأيام كلها مفيش أي إشكال إن إحنا نكمل ليه؟ جربناها ونفعت مفهوم التجزيء قادر على إهلاك إنسان وقادر على إسعاد إنسان ولكن السؤال إن لم أكن أرى السعادة فيما تقول ماذا أفعل يعني خليني واقعي هو الولد اللي أنا بقول له ذاكر عندك امتحان ده مش هو عارف إن عنده امتحان وعارف إنه لو جاب مجموع كويس أو عدى هو هيبقى مبسوط طب هو مش عايز يذاكر هنزل حتة كمان هو أنا مش عارف إن صلاة الفجر فرض ها وان انا لو صليتها هاخد ثواب ولو ما صليتها ما صليتهاش استحق العقاب طب انا ما بصليهاش ليه يعني انا ما بحبش ربنا والله بحب ربنا يعني انا عارفه ان انا لو لبست حجاب شرعي سليم دي حاجه جميله وان شاء الله انا اكيد عايز اخش الجنه ليه اللي بيخليني البس بنطلون ضيق و- وبادي ضيق و... و... وموبايل ضيق وكل حاجه تبقى ضيقه كده آه، اكيد في سبب ايه ايه السبب بتنسوا ان انا سعيد كده انا يسعدني ان اكون نائم بصراحه لازم تبقى صريح مع نفسك ما تمثلش على نفسك م- م- ما تعيش شخص مش شخص الإنسان لابد أن يواجه نفسه لأنه كلما خدع نفسه كلما أر- قل إدراكه عن احتياجاته الضرورية كل ما خدع نفسه كل ما إدراكه يقل عن احتياجاته الضرورية لذلك لما تيجي ترفع ايدك وتقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب انا حابب ان انام كده انا مفتون بغض البصر ف- ف- باطلاق البصر مفتون بيه انا بحب ابص كده تقول له يا رب انا فعلا حاسس ان انا حاسس بنفسي كده تقول له يا رب انا اعلم اني لا ان قلبي ليس محلا طاهرا ي- يصلح للاخلاص بس انا نفسي وانا كتير بقول ان الدعاء مش شرط ان هو يبقى آه، اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى و- وصفاتك العلى اللهم إيه- يعني ح- ده جميل وجيد لو كنت بتقوله كده قول ده لحد ما تتعود عليه ولكن التكلف احيانا بيخلي الانسان يفقد المعنى شغاطة كده بصراحة صراحة يعني أحيانا الواحد وهو بيصلي مثلا ورا حد يفصل منه من السجع بتاع الدعاء بصراحة أنا عارف في مشايخ كبيرة بتعمل كده وكلنا بنحبهم ده لطيف وجميل وكل بس أنا بتكلم إيه يعني مش طالعة يعني دي يا محفوظة يا متدرب عليها يا مت- متكلفة على فكرة ما تلاقيش دعاء السنة كده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده يعني ما كانش بال ما كانش عنوته وما بقولش ان التاني وحش بس هو بيفصلني زي ما كده ما عنديش تلفزيون بس ما بقولش ان هو حرام تمام افصل دي عندي ل- الدعوه اللي بتخرج كده اهو كده هي اللي بتاثر عشان خاطر كده وانت بتدعي اوعى تلزم نفسك بحاجه اطلع كده واللي يتقال يتقال يا رب نفسي ونفسي في كذا وعايز كذا وارزقني كذا واعطيني كذا ومن عليا بكذا انا كذا انا وحش واتكلم في النص مع ربنا و... وقول وارجع اطلب تاني و... واثني عليه واطلب وصلي على النبي وك... يعني يطلع زي ما يطلع ما تتكلفش ترتيب وتنظيم م- مش وقته انت مش بترتب اوضتك انت بتطلب طلبات خليك عامل زي المضطر المضطر مش فارقه معاه الشكل اما يجيب المضطر اذا دعاه المضطر موجوع عايز عنده طلبات مش فارقه بقى تطلع ازاي لو اترمت له هياخدها عايز مضطر الشاهد ان انت تصارح نفسك بما انت فيه فتعلم ما تحتاج اليه ساعتها لما تيجي تقف قدام ربنا وتقول له يا رب انا اعلم ان انت قلت والله الكلام ده بيحصل ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأعلم إن الطاعة هي السعادة بس تقيلة لما تقول له كده بصراحة وتصدق في طلب رضاه فيها ويرى الصدق من قلبك أنك تريد أن تعيش على هذا النحو يخففها عليك يخففها عليك هو مين يا جماعة اللي بيخفف على قلب طاعة ومين اللي بيتقل على قلب تاني نفس الطاعة هتلاقي هي هي نفس البيت بنفس الأم بنفس الأب مخرج بنتين واحدة بتشد ال- الجوانتي عشان خاطر ما تبانش منها حتة لو العباية وقعت وبتقفل على العين عشان خاطر ما تبانش مثلا و و و وبتدور على العباية اللي فضفاضة ان هي معرفش ايه والتانية بتعافر عشان تو- الهدوم تخش بيها دي خارجة وشايفة انها جميلة وملكة وقمر ودي شايفة انها جميلة وملكة وقمر مين اللي زين الستر في عين هذه وتقبح الستر في عين هذه الله جل جلاله عشان خاطر كده أول ما تحب حاجة وتلاقي نفسك كده اهو الصح ان انت تروح بس مش قادر ضعيف هل تملك من قلبك شيئا قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء تعمل ايه تروح لمقلب القلوب روح له انا قلبي مش في ايدي امال في ايه انا اللي اقدر عليه الجوارح طب اعمل ايه في الجوارح تكلف الامر هي تقيلة عليا تكلفها يعني ايه مش عارف اعملها وهي تقيلة مش حاسس ما تحسش مش خاشع ما تخشعش مش حاسس بالحلاوة من إن شاء الله مع أنك حسيت بحلاوة آه تقيلة تقيلة آه حاسس ان انا بعملها وانا متقدر اعملها وانت متقدر حاسس ان انا بنافق اعملها بالاحساس ده حاسس ان هي مكسوف من ربنا وانا بعبد و- وحاسس ان ال... ان الموضوع م- م- مش مش جميل كده اعمله هو كده ليه تكلف الامر انما العلم بالتعلم انما الحلم بالتحلم قال تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا مش عارفين نصبر ربنا قال ايه وصابروا اعملوا نفسكم صابرين تكلف الامر حتى يعطيك الله عز وجل اياه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل له فقال له يا رسول الله أوصني فقال له لا تغضب فقال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب يعني إيه لا تغضب هو في حد ما بينفع ما يغضبش ها هذا الرجل كان معلوم معروف بشدة غضبه وانفلاته إذا غضب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجهه لأمر معين أنه إذا غضب يملك نفسه امسك نفسك اوصني امسك نفسك اوصني امسك نفسك طب وبعدين هفضل ناوس امسك نفسي لحد امتى لحد ما الجهاز يبوظ ايه الجهاز ده هو الشخص اللي تن... في واحد كده آه، إن- يمشي واحد يبص له انت بتبص لي ليه وبتعملي ليه وانت قلت لي كده ليه وهو بيجر شكل مع نفسه بيتخانق مع دبان وشه تمام طب ده ايه حله امسك نفسك امسك نفسك امسك نفسك لما ي... اذا تكلف هذا الامر يصبح له بعد ذلك سجيه لو جاله حد ينرفزه يجي يتنرفز ما يعرفش هتلاقي الناس اللي حواليه معروف انه عصبي جدا انت مسكت نفسك ازاي لا ما اعرفش بتوفيق ربنا هو ال application ده هنج خلاص مش يشتغل هو بي هو يتنا... هو كل ما يشتغل يوقف يشتغل يوقف يشتغل يوقف هي عضلة والجسم الذي لا يستعمل يضمر فجاء مرة بقى حاجة تستاهل جاي ها ما جاتش معاه يعني حتى لما جاي يتنرفز ما جاتش بعد اذنك ما ت- ما ت- ما ت- عيب ان انت تتكلم بالشكل ده انا اسف ان انا اتعاملت مع حضرتك يلا طب والبوكسات والشلاليت وال... القاموس القديم اللي انت كنت المجهود اللي احنا عملناه في السنين اللي فاتت دي كلها راح هدر راح هدر ليه باص هو مش باص بقى هو ايه اتصلح هو اتصلح فما يجي الإنسان يتكلف العبادة يتكلف العبادة يتكلف العبادة يتكلف القيام يتكلف القيام يتكلف القيام تيجي نفسه يوم تحدثه ان هو ايه مش قادر هموت وانام مش قادر انا اصلا جاي من سفر وتعبان ومش نايم من امبارح كويس وكان عندي امتحان وكنت صايم الصبح يعني ما كنتش قاعد فما اعرفش ايه ده انا كنت على طاعه مهدود مش قادر ايه اللي يحصل تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما يعرفش يقعد كنت دايما استغرب من كلمة تتجافى يعني ايه تتجافى هو مش عارف تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما يعرفش يقعد ما يعرفش ينام ما ما ما, ما يعرفش مش هيجي له نوم الا لما يقوم يصلي يقوم يصلي ينام بقى ينام لذلك اول نصيحه انصحها في هذا الامر واحد يجب ان تكون الوعي وتستصحبه لازم تبقى فاهم ان رمضان جاء لما بعده لا لنفسه فتبتدي تتغير تبتدي تغير حياتك على أساس رمضان واحد اتنين وهي في نفس أهمية واحد إيه هي تكلف ما يحب ربك كن كما يريد حتى يرزقك الحلاوة على ما طلبت واحد تدعي وتدعي كتير وبحرقة وباضطرار اتنين تتكلف ما يريده الله عز وجل منك ثم يعطيك الله عز وجل ما أردت وعليه أكثر الزيادة حلاوة تخليك وانت بتعبد كمان مبسوط فتستمر رمضان وتغيير مفهوم التجزيء كن لله عز وجل وحده على مراد الله عز وجل بهمتك كلها أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك